سميني عاشق مجنون سميني واحد مغرم ميت اذا عني تغيب الدنيا تظلم سميني عاشق مجنون سميني واحد مغرم ميت اذا عني تغيب الدنيا تظلم عندي المهم تبقى وياي وابقى انا اعيش بقلبك مثل النفس كون الصين بس انا شمك
سلام دوستان دی‌جی داریوش مالمیر هستم اسپانسر این قسمت از برنامه رستوران ایرانی عربی شامرزا در جزیره کیش با مدیریت خانم شبنم شهاب
الخوف يرجف الخواف واحنا ما حد خوفنا سكت العالم من نحكي وما حد كافي يسكتنا الخوف يرجف الخواف واحنا ما حد خوفنا سكت العالم من نحكي وما حد كافي يسكتنا
حلوة تلعب لعب بقلابي تستهبل خلتك تشرب الجسم وتحتلني بالكامل بالعشق ماكو ترى ممنوع يا عالم العشق له للسهر من خلق للنايم قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي يا قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي
Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Hey, chop on a nigga, turn to a sprinter. Hey, bitches on my dick, come give me one and one. Hey, Macarena, aight. Hey, hey, Macarena, Macarena, Macarena. Hey, chop on a nigga, turn to a sprinter. Hey, bitches on my dick, come give me one and one. Hey, Macarena, aight. Hey, Macarena, aight. Hey, Macarena, aight. Hey, Macarena, aight. Hey.
DJ Dariush Malmir
هتيجي في ايدك ها شايلة الدنيا مفاجآت بتبلنا من البدايات ليك قلبي تسلم تسليم من غير ولا سين ولا جيم وضرب لك بالتعظيم هات هتيجي في ايدك هات شايلة الدنيا مفاجآت بتبلنا من البدايات
شكلها سهرة صباح صح صح صح صح شكلها سهرة صباح صح صح صح صح شكلها سهرة صباح صح صح صح صح شكلها سهرة صباح صح صح صح صح وقف كل القاعدين وارقص ارقص واختار ترقص مع مين دلع دلع دلع كل الحلوين دلع كل الحلوين شكلها سهرة صباحي والكل هيفضل صاحي وما نسهرش الا مع الناس الناس الغاليين ونعيش اجمل سهرايا بالصحبة الحلوة كفاية ونسيب السهرة الحلوة دي ونروح على فين صح صح صح صح صح صح وقف كل القاعدين وارقص ارقص ارقص واختار
دوستان شما شنونده این میکس از دیجی داریوشمان میر هستید كراميل السكسي ليدي فاديتك يا بيبي على نص العجيبة مش عاجبها اتيكيتي رحت اتقدمت لها اتاري بدها بالله يا حبيبي بدها لحم وكباب ما بتاكل مركز الا عش ونشبه والله وعلي الجيري حلوه وبدها للديري سكسي ليلي بدها عروس بالمانيني والله وعلي الجيري حلوه وبدها للديري سكسي ليلي بدها عروس بالمانيني الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا أشهد بالله يا بابا ما عشقني سواك جرح الحبيب معلش صعيب واش علي فيه منهوق عليه واشهد بالله ما عشقت السوى ونجيك يا سيدي مش ما في ايدي والنار في قلبي ظهرك وايدي ظهرك وايدي الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا نجيك نزور يا بابا
DJ Darius Malmir
عايز احب انا مش فاضي زعلانه مني وده العادي فباخدها على الهادي يا بت انت مراتي اتقابلنا افترقنا اشتغلنا انشغلنا عامله دوشه عامله ازمه انت طالق لو تكرر الكلام ده Baby, just move to the tempo. Super no tengo tiempo. I'm trying to get to the end zone. I cannot wait till your friends gone. We gon' be litty from night to the morning. Cruising Dubai in my new Austin Martin. You say that you got a man, but baby, I'm way more important. Let's go, baby, come and get a taste of the nana. If your man wanna talk, no habla. I got the grata, and I ain't scared to let it off. That's word to my mama. I'm a G A N G S T A. Shawty fell in love, she will never be the same. Girl, you need a man with It's a moolah, moolah, and you know Super Psycho gon' give it to ya. Everybody put your hands حاجة مش واصلة لك خليني اوضحها لك في شغل في كاش في اغاني في افلام مفيش وقت عشان افضلك Let's go!
انا مشغول جدول مقفول عايزة تشوفيني تعملي تسمعيني تعالي حفلتي على طول لا ادري اكثر من دقيقة بشوف لك حل وطريقة ما اقدر استغنى عنك وهذه الحقيقة واحيانا ريت عيني ظلت سهرانة وقلبي نار هو العانة والله اخذت الخيانة احيانا ريت احيانا ريت هذا الليل الليل هذا الليل الليل هذا الليل الليل هذا الليل الليل وياك احس طعم السعادة من أين لك هذا اي طمها بحبك شوية زيادة وياك احس طعم السعادة من أين لك هذا طمها بحبك شوية زيادة وأحيانا ريح عيني ظلت سهرانة وقلبي ناره والعانة والله أخف من خيانة يا ناري
جايكم راح يهري خليك سما فوق فوق واترك القاع بس للقاع هدى اعصابك خليك ذوق واشرب لك شاي ونعناع جايين بنفس الاشراع قاعدة على العرش وجيشي الذراع اجلود لحد النخاع وانا بعدام وهو باع طرشوله طر طر طرشوله يبغاها شر شر DJ Dariush Malvi wins.
لو اسمي مرمر يفزوله الجيب اذا اغتر برشوله هلا والله
جايكم وراح يهرب
الجي جايكم وراح يهري اوه يلا يا عيب ومناك عشرتك خذها معاك ايش فيك وجاك تبيها عراك بس لا تنسى تجيب ربعك وياك بيني وبينك براك سألني يجيك ضراك انا سواق علي الطلاق محتار وبنفس الوقت انت اخيك اي يبا اي حجي في غمة الذوق والرقة هذا اللوني حقي لا بقلي بس انا خق انا يبا انا الاصلي ولصالحك تصير خصمي يلا يا تروح اقري جي جايكم راح يهري
دوستان اسپانسر این قسمت از برنامه رستوران ایرانی عربی شامرزا در جزیره کیش تعال اشبحك حب اشبحك دلال تعال تعال يا بني الحلال بس لك منطي مجال تعال تعال تعال تعال اشبعك حب اشبعك دلال تعال يا ابن الحلال بس لك منطي مجال تعال تعال تعال اريد اقول لك اني قبل عليك واريد اشرد بيك تروح ما اخليك تعال تعال تعال ويل ويل شلون انام واني موتني الغرام روحي متخبط عليك هواي تعرف احساسي شنو شنو خبل وكلش حلو واني متخبل عليك هواي دلا حلا تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال
تعال
فيا يخليك ده انا عايش ليك ولعينيك يا عمري ده انا عايش ليك ولعينيك يا عمري انت اللي بتمنى واديني بقولها ما بغيتش نضيع الدنيا بلا بيك يا عمري انت اللي بتمنى واديني بقولها ما بغيتش نضيع الدنيا بلا بيك يا عمري يا علام الله اللي بقلبي انا والله والله فرحان ألف في بلاد عشان حبي وأجيله لو في أبعد مكان يا علم الله باللي في قلبي أنا والله والله فرحان ونمشي بلاد عشان حبي ونجي لو في أبعد مكان وتجيب بلاد كيفك وتجيب ولاد كيفي وانت تولد بيبة ودي يا بكا وانا انت بعطيفك وانت تبعتي في ومعك انت لا في داركا وتجيب بلاد كيفك وتجيب ولاد كيفي وانت تولد بيبة ودي يا بكا وانا انت بعطيفك وانت تبعتي في ومعك انت لا في داركا
خيبلو مشتاق لك وينك مو قلبي وقف خيبلو بس رد علي مو وجهي لون الخطاف جنك نمت نوم الهنا هاي الحب شو مختفي محتاج لك حاجة هوا مشتاق لك قلب الوفي قلب الوفي قلب الوفي Why did you hurt me? You go.
أول حضنك عني صار Why did you leave me? You go.
أنت ما يغاني نار I'm lost in her without you.
أول حضنك عني صار I need you to love me.
ويلي وخاف لا موت وبيقدلني وخاف لا موت وبيقدلني خايفة لو مش لاقي لك وينك مو قلبي وقف خايفة لو بس رد علي مو وجهي لون الخطاف Gang, gang, it's a Middle Eastern thing. Bang, body built like a million bucks. Let me back, back, back that thing. Smoking shisha on private jets. Driving Benz, throwing money on a gems. حبيبي ما اريد بعد حس. حبيبي ممنوع اي لمس. عمري يلا عد لف لف. Woo! الو الو لا تخابر.
دوستان شما شنونده این میکس از دیجی داریوش ماهیر هستید
احلم وانا نايم احلم وانا صاحي وعايش ارتاحي والفقر انظر وساعات بركب بطنة وحركات وانا ماشي عليك وبصرف في كاشات ومعايا فلوس يا مصري ودولارات غير اللبس الغالي على الشماعة انا عندي في جراشين عربية بفلوسي انا هركب طيارات مليونير مليونير بكرة هبقى مليونير مليونير مليونير بكرة هبقى مليونير
الفلوس تحضر هاتلي من الاخضر الفلوس بتطر دلعوني اكتر عالكل مسيطر مودي يتغير الدنيا بعيشها بس الافضل كله يتحير لما احضر كله بيوسع ايوه انا الافضل مليونير مليونير
بكرة هبقى مليونير مليونير مليونير بكرة هبقى مليونير انا انا بنيت اسكر وكيوتة لكن عايزك تحضر قلبي هصرف واتدلع هنا واضيع اصل الشياكة هنا لعبتي لا انا على وضعي وخافي من طبعي انا زن اوي اوي لكن واتقمش على الهادي يا زغادي مش هفضل اغلى وعلى الماني ماني هتشوفي وادروش صح صح كده انا سينيوريتا عرفت العالم والخريطة ايوه انا صعبة انا مش بسيطة قطة كيوت لكن I'm a عنيدة winner, I'm a winner. Any game, I'm a winner. Hey, sugar, hey, sugar. Don't mess with the armor. You play with the joker, you fall forever. Ha! You fall forever. مليونير، مليونير. بكرة هبقى مليونير. مليونير، مليونير. بكرة هبقى مليونير.
انتي بسكوتة يا مقرمشة يا بنتي ده انتي قطة مخرمشة اموت فيكي وانت مفرفشة منرفشة قاعدة جوه قلبي مربعة
Small Reviews
لو هتسأل عنهم أقول ما كانوا صحابي صحاب كتير صحاب أونطة باعوني أبقى أول محطة مش هصاحب حد تاني كان عندي معاهم كانت غلطة علمت غلط عملت علامة بشدة طرزة دي حمامة كلمة صحاب بقت قديمة أنا شفت غدر منهم ياما انا المظلوم مليان هموم انا جوايا احزان بالكوم مش لاقي صاحب علي اتصاحب من اللي شفته بقيت مصدوم صاحب اونطه كلمة صاحب بقت قديمه صاحب كتير صاحب اونطه باعوني ابقى اول محطه مش هصاحب حد تاني كان عندي معاهم كانت غلطه علمت على صاحبك علامه مش انت كان زي الحمامه كلمه صحاب بقت قديمه انا شفت غدر منهم ياما اللي فاكره ضهري ليا قلب ضهري كلام عليا خلاص تعبت وجبت اخري حرام عليكوا ده كتير عليا صحاب كتير صحاب اونطه باعوني ابقى اول محطه مش هصاحب حد تاني كان عندي معاهم كانت غلطه علمت على صاحبي علامه
وضحك علي الناس عود جرحتني وقولهم اجل الباب ودمعة على خده وريت اجرح بكلمات واطلع اطرده بعشق ظل وبقنبل وتحمل بيت الشام اللي يعجبوك ما يحبوك مو ناس لوك وانت الفوق
بحج يقبل لك وبقندل متحمل اللي يعجبوك ما يحبوك مو نزلوك وانت الفوق اسولف علي اشكال لحب السوالف لا تعتقد غرقان من المطره خايف اني بعد مليت تجرحني وانسى قلبي اختلف مو ذاك اللي تعرفه نفسه سولف علي اشكال لعب السوالف ولا تعتقد غرقان للمطره خايف اني بعد مليت تجرحني وانسى قلب اختلف وذاك تعرفه نفسه على الهم ما اندم ولا اهتم من الفراق ليش اصبر على المر انا افكر ولا اشتاق
دوستان اسپانسر این قسمت از برنامه رستوران ایرانی عربی شامرزا در جزیره کیش وانت الفوز تبي مني ايش تبي ما تقوليش تبي لك بابا شجاك سابيني سابيني تبي ما تقوليش تبي لك بابا شجاك سابيني سابيني مو بيا خنت وتنساني ردت ما حنا متت بالي والنبي ليش تبي ايش تبي ما تقوليش تبي لك ماما شجاك سابيني سابيني راح العب لعب وكل شوي احب ادري انت شكوه صاير عصبي تبي ما تقوليش تبي لك ماما شجاك ماما شجاك ما اريدك لا ما اريدك روح بعيد ما اريدك لا ما اريدك روح بعيد ما اريدك ما اريدك لا ما اريدك روح بعيد ما اريدك لا ما اريدك روح بعيد ما اريدك
قلبي مسروق حبك ملاني بالشوق والحلا شوفه ولا تدوق جنن الحلاوة مسروق قلبي مسروق حبك ملاني بالشوق والحلا شوفه ولا DJ Darius تدوق، Malvi جنن Remix.
الحلاوة. اخد عقلي وحناني شيبني قبل اواني وعيوني مكتوبة النوم لجل عين وصوراني عدت قلبي عدت عدت قلبي احسابك يا حبيب يشهد ربي عدت قلبي عدت قلبي احسابك يا حبيب يشهد ربي معذور قلبي معذور مجبور يعشق مجبور بالغصب والله وبالزور حبه ساكن فيه
انا في قلبي خلقة بنسوق الدنيا عنا عني ولا لينا خلقة وطريقنا ما فيهش زن زن عالسكة كنا واحنا اللي قلنا عنده اللي نادي خايفين قولوا لنا حالا دخولنا بنسى عن هادي هادي هادي هادي هادي. انا فيراري اسمعني يا ابني انا عديت هدي وحالا وقت اخرك زن زن زن انا فيراري اسمعني يا ابني انا عديت هدي وحالا وقت اخرك زن زن زن انا فيراري
بنشوفه من وراك
اسأل عيلتك تك تك تك تك تك اسأل عيلتك تك تك تك تك تك اسأل عيلتك تك تك تك تك تك اسأل عيلتك تقول لك بنشوفه من وراك من يومي واخد قراري هفرد جناحاتي بكرة هركب فيراري وهكون من الأساطير وحلفت لا يعرفوني وهغني ويسمعوني ويكون لي في كل شارع صورة بالحجم الكبير ندور على البداية ولا تزعل على اللي راح واللي يقول لك DJ Darius كفاية Miley رد عليه Remix.
بالنجاح طوبات حدفتي بيها اكبر وقف عليها شمسك أول ما تطلع هتلاقي التلج ساح من تحت الصفر بدأت سرقت طلعت طفت النجوم أعدائي يكتروا يختفوا يظهروا ما فرقش معايا الهجوم لما أنا مش فارق معاك والناس كلها وياك اسأل عيلتك تقول لك
بنشوفه من وراك
اسأل عيلتك تك تك تك تك تك اسأل عيلتك تك تك تك تك تك اسأل عيلتك تك تك تك تك تك اسأل عيلتك تقول لك بنشوفه من وراك الو وينك يبا ايش دعوة انا فيولو كافي البحرين تعال اشرب قهوة ايوه تعال اضحك شوي قلد الراس نزل لك اي شي خذ لك كرة كرة كلها على الحساب آه، ايه عايش حياتي سفرة الاسبوع الجاي فليب راشي وياك لا تحاتي خرخش الخردة روح اي بلدة خلي شي في البال ترى ما تعيش الا مرة واحدة اسمعني يا الخال يولو يولو يبا يولو You only live once يلا يلا قولو يولو يولو يولو يولو فالين هالليلة لو بروحنا في يولو
اقول لك شيء انا هالسنه يبا ناويل في العالم من صدق هي في شغلات ببالي بخاطري عليها راسم ما ما ما ما ماكو مستحيل المليون جايبه الطريق تشوفني بين النجوم كف عليك دايما جايب العيد بدق قرض واخذ موتر دوستان خيال اسپانسر این قسمت از برنامه بلاد المرة بوديها رستوران كان.
ایرانی عربی شامرزا در جزیره کیش